بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين بنواصل تاملاتنا في دروس الحكمه من خلال مزمور 37 احد مزامير داود النبي وصلنا في الاسبوع الماضي للدرس رقم خمسة عن الحكمة النهاردة الدرس رقم ستة أقرأ الجزء الأول أو الفقرة الأولى في هذا المزمور لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون أو مثل العشب الأخضر يذبلون اتكل على الرب وافعل الخير اسكن الأرض وارعى الأمانة تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري يخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيره انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعل الشر لأن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين في البداية أحب أن أنا أهنئكم بهذا اليوم 6 أكتوبر وتذكار انتصارات شهر أكتوبر في عام 1973 بالحقيقة كانت انتصارات أعطت درجة عالية جدا من الفخر والاعتزاز بمصر انتصارات شهر أكتوبر 73 تمثل صفحة مجيدة في تاريخ مصر وفي تاريخ بلادنا وتاريخ قواتنا المسلحة بعد انكسارات اللي حصلت في سنة 67 والمتاعب اللي عاشت فيها البلاد بعض السنين ولكن بعد حوالي ست سنوات قامت الحرب وبدأت مصر بخطة علمية وعسكرية محكمة وكانت النتيجة أن مصر حققت البداية في الحصول على الأرض المحتلة رغم كل التحديات والحقيقة أنا عارف أن كتير من أبنائنا وبناتنا ما عصروش هذه الأيام المجيدة في تاريخها يعني سنة 73 لأن احنا بنحتفل ب 48 سنة النهاردة لكن هي كانت أيام فعلا أيام اه ارتفعت فيها اه هامة مصر بين كل الأمم وأنا بدعو كل أبنائنا الشباب والشابات إنهم يدرسوا ويقروا عن هذه الانتصارات المجيدة اللي جعلت مصر تتخلص من مما حدث في سنة 67 وتبدأ مشوار جديد في التنمية وفي الانفتاح أنا بهني كل شعبنا المصري وبهني قواتنا المسلحة الباسلة وكما هو معتاد هي دائما ترفع رأس مصر في كل معاركها وفي كل ما تمتد إليه أيديها بهني جميع المسؤولين وبهني كل أبنائنا الشباب والشابات علشان يعرفوا قيمة وقدرة مصر اللي حصلت سنة 73 وامتدادا عبر كل السنين لغاية النهاردة ما بنشوف ما تبذله القوات المسلحة في مجالات الخدمة والتنمية والبناء والتعمير على أرض مصر كلها تحية تقدير واعتزاز للجميع وكل سنة وانتم طيبين الدرس السادس من دروس الحكمة وان الانسان يصير حكيما يقول كده في عدد سبعة انتظر الرب واصبر له انتظر الرب واصبر له والحقيقة ده درس من الدروس المهمة جدا من دروس الحكمة هو في عدد سبعة آه لكن احنا آه حسب ترقيم الدروس يبقى الدرس رقم ستة بس برضو قبل ما ادخل في التأمل حوالين هذا الدرس عايزك تاخد بالك ان الدرس الاول بيتكرر كل شويه لا تغر من الاشرار ويجي هنا يقول لا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجرم مكايد ويكررها بعد كده بحيث لا تغر لفعل الشر لأن عاملي الشر يقطعون لأن الدرس الأول هو المدخل للحكمة عشان كده بيتكرر على مسامعنا تعالى نقف ونتأمل في الدرس ده اللي هو الدرس السادس من دروس الحكمة اللي بيعلمها لنا داود النبي انتظر الرب واصبر له وأرجوك تحاول تدخل إلى أعماق الكلمتين دول انتظر الرب واصبر له الانتظار معناه ان الانسان يصدق مواعيد الله وينتظر انه يتدخل الله يتدخل والله يستجيب لصلواتنا ودعائنا في مزمور 27 يعني قبل المزمور ده بعشر مزامير يقول كده انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب يعني حط كل ثقتك في ربنا مش حتة من الثقة مش تحط ثقتك وانت مهزوز انتظر الرب آه الله له مواعيد وله تدبيرات وفضيلة الانتظار فضيلة قوية ان الانسان يتعلمها والطبيعة بتعلمنا كده الطبيعة نفسها لما بتحط بذرة لازم ننتظر وقت لغاية ما تطلع شجرة وتمد جذور وتطلع أوراق وتطلع ثمار وتطلع زهور عشان كده فضيلة الانتظار هي فضيلة فيها التأني فيها الصبر فيها الاحتمال ويمكن بتلاحظوا ويايا ان اللي ما بيعرفش ينتظر تلاقيه دايما يقع في متاعب شديدة قوي ويمكن احيانا تسرعه يضيع عليه نعم كثيرة في حياته هدي لك امثلة تعالى كده مثلا نشوف ابراهيم ابو الاباء وده في بداية العهد القديم ازاي انه آه يتعرض ويقول له ربنا أبارك نسلك وأبارك مباركيك ونسلك يبقى زي رمل البحر وزي نجوم السماء وهو لا ينجب ازاي يعني الاتنين الحقيقتين دول يجوا يا بعض ازاي دي عكس دي ولكن انتظاره وفي الوقت المناسب آه تيجي سارة زوجته تحبل وتلد ابن الموعد حتى التعبير بتاعه جميل ابن الموعد وتتحقق المواعيد في وقتها لأن التوقيت والمواقيت عند الله غير مواقيتنا احنا احنا بنفكر بعقولنا الضيقة مثال آخر رحيل رحيل ما استفادتش من جدتها سره ورحيل كررت نفس الغلط وقالت لزوجها يتجوز من الجارية عشان ينجب نسل ينسب له أو ينسب لها لكن في الوقت المناسب الله يفتح رحمها ويعطيها ابنا يوسف اللي يوسف صنع عجائب بعد كده في مصر ويوسف المشهور الشخصية المشهورة في العهد القديم ده انا عايز اقول لك بقى مش الانتظار عند البشر عايز اقول لك الانتظار عند الله نفسه من اجل الخطاه الله ينتظر الخاطئ الى ان يتوب يمكن تفتكروا وياي في مثل الزوان والحنطه الزوان ده نبات دار وسام الحنطه ده نبات مغذي وطعام آه لما آه حارس الارض واللي بيزرع الارض شاف الاتنين فراح لصاحب الارض وقال له صاحب الحقل قال له اروح ازحب آه انزع الزوان لان انسان شرير زرع زوان فكان الرد قال له ايه دعهما ينميان معا ده ده في النبات تعال بقى في المعنى الروحي لكده ان الله ينتظر توبة الخطاة ينتظر حطها بين قوسين اسمع كده في أشعياء خمسة يقول إيه والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي لماذا ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا أعطيته فرصة أنه يقدم عنب الكرم ده اللي هو حديقة أو مزرعة العنب أنه يطلع حاجة جيدة لكن للأسف طلع حاجة رضية الله أعطاله الفرصة نفس الكلام الله أعطى فرص كتيرة للشعب في العهد القديم عشان يتوبوا ولكن كان شعب متمرد وغليظ الرقبة يقول لقد أخرجتهم من أرض مصر ولما موسى النبي اتأخر شوية على الجبل فأثناء لوحي الشريعة نسمع أنهم عملوا عجل من ذهب وهذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر ولم ينتظروا نزول موسى من الجبل إيه؟ مع أن الله ينتظر ويعطيهم فرصة ولكنهم لا يستغلوا الفرصة وما زال الله يعطي الفرصة الله انتظر توبة شاول الترسوسي حتى صار بولس الرسول الله انتظر توبة أغسطينوس حتى صار القديس ابن الدموع أغسطينوس الله ينتظر توبة موسى الأسود وكان إنسانا مجرما حتى صار قديسا وأبا الرهبان الله ينتظر توبة الخطاة في كل مكان وفي كل زمان الله ينتظر توبة الإنسان وينتظر توبتك أيضا ومن هذه التوبة يمكن أن تصير قديسا انتظار الله ده حتى نقرأ في كتب التاريخ عن إريانوس وكان طاغية وإريانوس ده والي أنصنة نسمع انه الله ينتظر توبته وفعلا يتوب ويموت قديس يمكن اجمل صور الانتظار في الكتاب المقدس سوره الابن الضال الابن طلب ما يخصه من مال واعتبر ابوه في عداد الاموات وابوه ضروري نصحه مره واثنين وثلاثه لكن الولد اصر وابوه اعطاه نصيبه وخد نصيبه وخرج وهو يعتبر ان بيت ابيه هو السجن وانطلق من السجن وخرج بقى فرحان انه ايه آه انطلق الى الحريه ويخرج ويمشي ويعيش والدنيا تتغير وبعد ما كان معزز مكرم يصير في احتياج وفي فقر وفي لحظه لحظة يقظة يفوت ويصحى ويقول ايه اللي انا بعمله في نفسي ده ويصحى الابن الضال اقوم الان واذهب الى ابي وكلنا بنحب القصه ده هي وانا تهيألي ان ابوه اللي كسر قلبه وهو خارج من البيت ابوه ظل يوميا ينتظره واعتقد انه كان ينتظره ببكاء وبدموع واعتقد ان البكاء والدموع جعلوا عينيه بقت مليانه بهذه الدموع على طول ومع شيخوخته يمكن كان رؤيته يبقى فيها صعوبه شويه ولكن كان ينتظر ويوم ما لمح ملامح ابنه انه راجع آه انا عايز اقول لك الفرحه اللي كانت في قلبه واحضانه المفتوحه وهو بيقبل ابنه وهو في هذه الحاله الرضيه ويقبله ويرجعه لكرامته ولمكانته ولعظمته ولسلطانه جوه البيت الله ينتظر توبه الخطاه يمكن السؤال المهم دلوقتي ايه هي اهميه الانتظار في حياة الإنسان ما هي درس الحكمة ده بيقول لك انتظر الرب واصبر له انتظر الرب عايز أقول لك بعض الفوائد أول حاجة إن بالانتظار ننال المواعيد بالانتظار ينال المواعيد شوف كده أرميا النبي يقول إيه جيد أن ينتظر الإنسان الرب ويتوقع بسكوت خلاص الرب جيد أن ينتظر الإنسان الرب ويتوقع بسكوت خلاص الرب حلو ان الواحد ينتظر حلو وزي ما قلت لك الطبيعة بتعلمنا الانتظار ده يقول لك اللي بيزرع بذرة النخلة ما ياكلش من ثمارها إلا بعد عشرين سنة هو نبات معمر لكن يحط البذرة مش هتجيب السنة دي ولا السنة الجاية تجيب بعد عشرين سنة وبعض النباتات نباتات الفاكهة تجيب ثمار مش كل سنة زي التانية ولازم بعد ما تتزرع تقعد فترة في الأرض لغاية ما يشتد قوامها وبعد سنين ممكن تبتدي أول ثمر إيه الانتظار يعلم الإنسان نوال المواعيد إن الميعاد في موعد أنت هتاخده في وعد أنت خدته انتظر ولما وعد ربنا موسى وقال لهم يرثون الارض قال لهم ايه اني قد رايت مذله شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم فنزلت لانقذهم واصعدهم من تلك الارض الى ارض جيده واسعه الى ارض تفيض لبنا وعسلا زي في سفر الخروج عدد ثلاثه ويحررهم من ايد فرعون ويقول لهم كده على الموعد مع يشوع تعلمون بكل قلوبكم وكل انفسكم انه لم تسقط كلمه واحده من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب لم تسقط منه كلمه واحده ده يشوع في سفر يشوع اصحاح 23 بيخاطب الشعب انه كل كلمه قالها ربنا اتحققت بس اصبروا انتظر انتظر ولان اللي بيوعد واللي بيتكلم هو الله فحط كل ثقتك في يد الله وانتظر الله له مواقيت حاجة تانية بنتعلمها لما نكون عايزين نتعلم أهمية الانتظار في حياتنا إن الانتظار يهزم الشياطين الانتصار يهزم الشياطين قديس أنبانتونيوس أب جميع الرهبان في بداية حياته وبداية انطلاقاته البرية وانتقل للبرية على مراحل في بداية انتقاله وجهاده في السنوات الطويلة كان عدو الخير الشيطان بيحاول يوقعه ولكنه كان بينتصر بمعونة الله و نسمع مثلا عن القديس إسيزوروس وقدامه موسى موسى الأسود اللي كان إنسان بعيد وشرير وكان يشجعه إنه يقف ضد الشيطان والشيطان عمال يشده ما هي حرب عمال يشده ويرجعه لطريق الخطأ تاني لكن آه القديس إسيزوروس شدده وقواه وبالصبر والانتظار استطاع انه يحوله من انسان شرير الى انسان قديس نهزم الشياطين ما العبره بالنهايه نهايه امر خير من بدايته عدو الخير هيحارب ايوه بيحارب ويحاول يوقع الانسان انت بفضيله الانتظار تنال الموعد بفضيله الانتظار انك تهزم الشيطان وتبقى واقف على ارض ثابته لكن كمان بفضيله الانتظار انت بتقدر تعالج ضعف اسمه التسرع دايما الانسان المتسرع بيبقى التسرع ده له نتيجه وخيمه على الانسان ومن احد العبارات الجميله يقول لك السرعه ضاره في كل شيء الا شيء واحد هو التوبه السرعة ضارة في كل شيء أي حاجة تتعمل بسرعة لو الأكل اتعمل بسرعة يبقى مش كويس لو الإنسان مشى في الطريق بسرعة في خطر على حياته لو طالب جاب في الامتحان بسرعة تقع منه حاجات إلا التوبة التوبة ما دام قرر يتوب زي الابن الضال يقوم ويروح ويقدم التوبة على طول بنعالج التسرع أحيانا الواحد يقول إيه لما يقول قرار أو يقول كلمة صعبة لحد في وقت غضب ولا حاجة يقول هو عقلك كان فين عقلك كان فين لما قلت الكلمة دهيت أو خدت القرار ده التسرع عشان كده عدو الخير هو اللي بيدفع الإنسان إنه يقع في التسرع أحيانا مثلا لما يكون الإنسان هيبتدي يكون أسرة ونشأت علاقة بين هو وهي لكن الأسرة الكبيرة أحيانا شايفة أن في خطأ ما في هذه العلاقة أن ما فيش تكافؤ في هذه العلاقة أو أن المشروع ده لن يكلل بالنجاح أو في شك في نجاحه أو في تسرع أحيانا بعض البيوت بتتسرع جدا في في الارتباط او احيانا بعض ابنائنا اللي عايشين بره عايز يرتبط بانسانه شافها في اسبوع وارتبط بيها التسرع وبعد شويه تظهر مشكلات انا فاكر عباره من العبارات الجميله اللي كانت تتقال اعتقد كان بيقولها البابا كيرلس يقول لك لا تذم ولا تشكر قبل سنه وست اشهر لا تذم ولا تشكر يعني ما تديش رأي قبل ما تعرف الشخص اللي قدامك لمدة سنة وست أشهر دايما نقول مثلا في الخطوبة سنة آه تزيد كمان ست أشهر حلو آه لو قلت شهرين ثلاثة ويعني في معرفة كاملة كويس لكن التسرع خد بالك ممكن يجيب نتيجة خاطئة في الإنسان يمكن من المندفعين اللي بنقرا عنهم في الكتاب المقدس هو بطرس الرسول كان دايما يندفع على طول يعني شخصيته كده وجه كده وقت الصليب وأظهر نوع من العظمة فقال كده للمسيح يا رب إن ترك الجميع إن تركك الجميع أنا لا أتركك لا أنكرك ما هي إلا ساعات قليلة أيام قليلة ونسمع كده المسيح يقول له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات ونسمع أن بطرس الرسول ينكر المسيح أمام جارية أنت كنت معاهم قال لا أنا ما كنتش مع حد فين الشطارة فين تسرعك فين اندفاعك ولما يقطع أذن عبد رئيس الكهنة في تسرع وقت الصليب لكن يبدو ان القديس بطرس تعلم الدرس جيدا وعرف ان التسرع ده بيضيع منه حاجات كتيرة خالص علشان كده ابتدى يتمرن ويتمرس على فضيلة الانتظار إيه نسمع كده بعد حلول الروح القدس وبعد ما قال الخطاب الشهير بتاعه والعزة بتاعته بتاعت يوم الخمسين وابتدى بقى الكرازة والخدمة نسمع انه كان شخص ملتزم وان التسرع والاندفاعية بتاعته دهيت راحت منه وبقى شخص ناجح في خدمته جيدة طيب يجي السؤال بقى قدامنا درس الحكمة انتظر الرب واصبر له انتظر الرب واصبر له يمكن السؤال دلوقتي اللي ممكن نسأله علشان يبقى الكلام ياخد صورة عملية كيف يقتني الإنسان الانتظار إزاي إزاي الواحد يتعلم طولة البال طبعا دي حاجة في التربية بنتعلمها وحاجة في معاملات بابا وماما في كل أسرة وإزاي ان يبقى الانسان عنده احلام وعنده رجاء في المستقبل في حاجات كتير لكن عنده كمان الانتظار ازاي فالحاجات دي كلها بتعلم الانسان لكن برضه هرجع واقول لك السؤال كيف نقتني الانتظار أو فضيلة الانتظار أول حاجة أحطها قدامك هي من خلال الإيمان في مواعيد الله لما بتقرأ الكتاب المقدس بتتقابل مع مواعيد ووعود حط إيمانك في هذه الوعود وهذه المواعيد والإنسان لما بيتمتع بفضيلة الانتظار دي بتبقى قوة يقدر ينتظر عمل الله وزي ما قلت لك في الآية الأولانية أحبك أنك تحطها قدامك دي في مزمور 27 14 انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب زي ما قلت لك في مرات سابقة أن داود النبي كاتب المزمور من خلال اختبارات حية من خلال حاجة عاشها من خلال حاجة طبعا كلنا عارفين قصة داود وما تعرض له وإزاي أن شاول في وقت من الأوقات كان بيقاومه ويضطهده كل ده إزاي كل ما تعرض له من متاعب لكن هو فهم الفضيلة تمام فضيلة الانتظار وعرف وفي يوم من الأيام صار ملكا على داود واسمه بيذكر لغايه النهارده احنا في كل قداس لما نيجي نصلي انجيل القداس وده من العهد الجديد آه نقرا آه ونصلي مزمور من العهد القديم في كل مره فيش انجيل بنقراه من غير مزمور يسبقه ونقول كده على المسيح ابن داوود شوف الترابط فضيله الانتظار نفس ابرار العهد القديم انتظروا مجيء المسيح داود قبل المسيح مثلا بألف سنة بألف سنة كان ينتظر الرب ينتظر الخلاص ينتظر عمل الصليب فأول حاجة تحطها في بالك عشان تقتني فضيلة الانتظار أن يكون عندك يكون عندك الإيمان الكامل يمكن نفتكر كلنا قصة أبي مالك أبي مالك ونعمة يهاجر إلى بلاد مؤاب ويترك وطنه اللي هو اليهودية بسبب المجاعة ولم ينتظر إلى أن يحل الرب هذه المجاعة ويرفعها عن الشعب ضعف إيمانه بأن الله قادر أن يعول وسط المجاعة لكن في وسط المشكلة دهيت كلها أبي مالك يموت في سن صغيرة فتترمل نعمة وعنده ابنين يموتوا فتترمل زوجاتهم اللي منهم رعوس و رعوس بقى ترجع لوطنها بصحبة اللي هو نعمة ترجع لوطنها بصحبة زوج ابنها وتعيش هناك وتعيش بالإيمان وكلنا عارفين قصة رعوز كيف كانت إنسانة أرملة وحماتها والمحبة اللي ما بينهم وإزاي ربنا رتب لهم ظروف بعد كده وتصير رعوز في عداد جدة للسيد المسيح إيمانك إيمانك هو اللي يديلك هذا الانتظار هو اللي علمك فضيلة الصبر وفضيلة الانتظار الحاجة التانية ان انت لازم تقتني نفسك بالصبر المسيح خلصنا على الصليب لكن نقتني نفوسنا بالصبر اقتنوا انفسكم بالصبر بالصبر تقتنون انفسكم بالصبر الانسان اللي بيصبر زي بالظبط كل اسره هم بيربوا ولادهم وبناتهم بتربي ابنك وبتصبر مع الابن الصغير لسه مولود ده او الطفل اللي عمره يوم وقبل كده كانت الام حامل فيه عمال يتربى ويكبر يوم ورا يوم وصابرين والصبر ده هو من يوم إلى يوم ومن سنة لسنة والنهاردة في سنة أولى وبعد كده في سنة تانية ونكبر ونخلص مرحلة ونروح المرحلة اللي بعدها ونكبر ونوصل للجامعة ونتخرج من جامعة. رحلة رحلة التربية عشان كده يقول لنا بعض العبارات في إنجيل اللي هو يقول لك لابد أن يثمر بالصبر لابد أن يثمر بالصبر ويقول امتحان إيمانكم ينشئ صبرا صبر الإنسان فضيلة رائعة في حياته والصبر ده لما بيصاحب الإنسان زي ما قال لنا بولس الرسول قدموا في إيمانكم فضيلة في الفضيلة معرفة في المعرفة تقوى التقوى صبر الإنسان يكون إنسان صابر وانتظار الرب انتظار مهم جدا ما تنساش مثلا بني إسرائيل في العهد القديم لما موسى طلع على الجبل زي ما قلنا مرضوش ينتظروا ما رضوش يصبروا لغاية ما ينزل فابتدوا يعملوا العجل ويعتبروه هو مكان وهو العبادة بتاعتهم قد كده طب استنوا لما موسى ينزل من الجبل لا ما استنوش عشان كده زي ما بقول لك التسرع في خطأ وفي خطية داود النبي نفسه اللي بيتكلم كتير عن الانتظار هنا ومحاربات شاول الملك له و شاول ما تفهمش كان ليه غيران منه وليه بيحاربه داود النبي يقول هنا انتظر الرب واصبر له وده درس من الدروس القوية خالص في موضوع الحكمة انتظر الرب واصبر له الإنسان الحكيم يصبر كانوا زمان يقولوا على الإنسان الحكيم ما ينفعش الإنسان حكيم إلا ما يكون شعره أبيض شعر راسه ابيض ليه يقول لك اصل ده يكون بقى بقى شيخ من الشيوخ تمرس في الحياه لكن في العهد الجديد اللي هو اقنوم الحكمه ويانا وساكن فينا ممكن ان يجعل الانسان حكيما حتى لو كان سنه صغير بالسن الصغير مش الحكايه بالشعر الابيض قلت لك نقتني فضيله الانتظار خلال الإيمان في مواعيد الله من خلال الصبر في هذه المواعيد وتاخد وقتها ونمرة ثلاثة بالحكمة تقول احنا مش بنتكلم في دروس الحكمة قلت لك اه كل مرة تمارس عملا في حكمة انت بتقتني الصبر آه كلنا بنفتكر سليمان الحكيم سليمان الحكيم أعطاها الله حكمة وفهما كثيرا جدا يقول لك كده أعطاه الرب رحبة قلب رحبة يعني رحب واسع رحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع البشر دي في سفر الملوك الأول إصحاح أربعة رحبة قلب ليه؟ كان بيقدر يحل المشاكل بالحكمة وبالصبر وبطول الأناة وإنه يفكر من الصفات الجميلة إنك لما بتواجه موقف من المواقف إزاي تدي فرصة تفكير فرصة صلاة فرصة مشوره فرصة صبر فرصة انتظار فرصة تعطيها لله لكي ما يعمل معك في واحد دايما مستعجل في كل حاجة عشان كده درس الحكمة ده درس مهم جدا وهو انتظر الرب واصبر له يبقى لو تشوف كده الدروس ورا بعضها لا تغر من الأشرار اتكل على الرب اسكن الارض ارعى الامانه تلذذ بالرب انتظر الرب واصبر له وزي ما قلت لك في بدايه الحديث انه بيكرر كلمه لا تغر اللي هو الدرس الاول ما تغرش من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري, المجري مكايد الصبر والانتظار فضيلة ودرس من دروس الحكمة ومش ممكن الإنسان يكون حكيم وهو متسرع ما يكونش الاتنين ويا بعض الحكمة تحتاج وقت وتحتاج إيمان وتحتاج إن الإنسان يكون صابر وإن الإنسان يفكر جيدا وإن الإنسان يعرف وعايز ألفت نظرك إن الدروس دي مرتبطة ببعضها يعني ما تاخدش درس منهم وتعتبره هو ده آه، درس الحكمة الوحيد الدروس دي كلها بتسند بعضها احنا بنبني كيان الحكمة في حياة الإنسان زي ما بيعلمه لنا داود النبي الدرس ده درس مهم وأرجو أنك تطالع المزمور باستمرار وأنك تراجع الدروس اللي احنا خدناها قبل كده ويعطينا الله تأملات في الأسابيع القادمة علشان يتكون عندك آه، منهج كامل منهج الحكمة الكامل في حياة الإنسان لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
سي او سي Ειρήνη πάσι السلام للكل